مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث هنتكلم عن القديس أوغسطينوس القديس إيه؟ أوغسطينوس أول حاجة أقولها لكم فكرة عامة عن تواريخ حياته عشان تعرفوا في أي عصر عاش وإيه حياته هو ولد سنة 354 ميلادية وتنيح سنة 430 ميلادية وعمره 76 عاما لم و ولد في الجزائر في شمال أفريقيا في مدينة أغسطس وتعمد سنة 387 كان عمره 34 سنة وكان رافض العماد في صغره لأنه أراد أنه لما يدخل المسيحية يكون ملتزم بما فيها وهو لسه ما كانش عايز يلتزم في ذلك الحين كون ان هو تعمد سنة 387 وتنيح سنة 430 معناها انه لم يحضر اي مجمع من المجامع المسكونية سنة المجمع مجمع نيقيا سنة 325 ما كانش اتولد مجمع القسطنطينية الثاني سنة المجمع الثاني في القسطنطينية سنة 381 كان لسه ما تعمدش مجمع أفسس سنة 431 كان هو تنيح يبقى لم يحضر أي مجمع من المجامع المسكونية لكنه حضر مجمع إفريقيا اللي عقد في قرطاجنة وكان ساعتها أسقف اتعمد سنة 387 رسم كاهنا سنة 391 بيد فاليريوس أسقف هيبو بعدين استعان به أنه يبقى أسقف مساعد له سنة 395 ثم صار أسقف الإبارشية بتاعت هيبو بعد نياحة أسقفها فاليريوس بعدها بسنة على طول سنة 396 ودي تورينا إن حكاية الأسقف المساعد لأسقف الإبارشية كانت مسائل موجودة من زمان في القرن الرابع بالنسبة لأغسطينوس دي أول نقطة عن حكاية حياته تاني نقطة كان أغسطينوس شابا في منتهى الذكاء وكان متفوقا على زملائه في الدراسة وكان شخصا رقيق الطبع جدا آه لما ولد أبا وأم أمه هي القديسة مونيكا درس التعليم الابتدائي في بلده وبعدين مدوه ودوه في معهد مادورة عاش بعيدا عن والديه فعاش في حياة الطياشة مع أصحابه في الأول ما كانش أسرته عندها فلوس تعلمه تعليم جامعي قعد سنة كده من غير دراسة وبعدين اتعلم التعليم الجامعي في قرطاجنة درس الخطابة والفصاحة ودرس الحقوق لكن رفض أن يكون محاميا قال إن المحامين كتير منهم بيعيشوا في حياة الكذب عشان يكسبوا القضية طبعا مش كلهم اتعلم الفصاحة والحساب والهندسة والموسيقى بدون معلم لكن استغل هذه الأشياء ليس لصالحه أنهى دراسته في قرطاجنة انضم إلى ألمانيين أتباع ماني الهرطوقي آه، عاش في الفلسفة الأفلاطونية الأفلاطونية الحديثة آه، ولما عاد إلى بلده رجع لقرطاجنة لكي يكون مدرسا للفصاحة كان بينه وبين تلاميذه محبة كبيرة جدا جدا كتير من الأساتذة كانوا يتعالون على مستوى الطلاب وما يختلطوش بيهم وعلاقتهم بيهم في فصول الدراسة فقط لكن هو كان يختلط بهم ويحبهم ويتكلم معاهم فكان محبوبا جدا من تلاميذه سافر إلى روما ولكن نتيجة بخل الناس في روما في ذلك الحين ما كانش بيجد مصروفاته الضرورية فذهب إلى ميلانو في ميلانو بدأت الخطوات الأولى لتغيير حياته في ميلانو تعرف على الأسقف أمبروسيوس وكان أسقفا فصيحا جدا وكان واسع في العلم والمعرفة وكانت محاضراته لها تأثير كبير في النفوس فهو تأثر جدا بأمبروسيوس لاحظوا أنه تأثر بأمبروسيوس أكتر من الفلاسفة اللي درس ليهم وتأثر أيضا بكاهن شيخ كان موجود هناك ثم بدأ يعد نفسه للعماد آه، كان أوغسطينوس محبا للحقيقة وللبحث عن الحقيقة وقبل العماد أخذ فترة من الخلوة جلس فيها إلى نفسه وجلس باحثا عن الحقيقة وتأثر بأشياء دعته إلى التوبة فما هي الأشياء التي دفعت أغسطينوس إلى التوبة؟ أستطيع أن أذكر أربعة أمور دفعته إلى التوبة. أول شيء دموع أمه. أمه القديسة مونيكا كانت تبكي كثيرا من أجله وترجو من الله أن يعود إليه أغسطينوس. وكان أمبروسيوس يقول لها إن ابن هذه الدموع لن يهلك. دي أول نقطة تاني نقطة مرارة الخطية مرارة الخطية يعني ليست الخطية كلها لذة ومتعة إنما فيها أيضا مرارة واللي بيمشي في الخطية بيجي يوم يزهق منها ويمل منها ويتعب منها نقطة تانية حياة التأمل التي كان يعيشها أوغسطينوس وبحثه عن الحقيقة ومما أثر فيه أن أحد أصدقائه أتى إليه بسيرة القديس الأنبا أنطونيوس كانت السيرة قد كتبها القديس أثناسيوس لأهل لروميا بعنوان فيتا أنتوني يعني حياة أنطونيوس قرأها وتأثر بها جدا لأن وجد فيها جوا روحيا يسمو على المتعة العالمية التي كان يعيش فيها وكذلك سير بعض الرهبان الآخرين تأثر أيضا برسائل بولس الرسول وخصوصا الرسالة إلى روميا الإصحاح 13 إنها الآن ساعة لنستيقظ فلنبعد عن كذا وكذا وكذا إلى آخره تأثر أيضا بعظات القديس أمبروسيوس ولما طلب من أمبروسيوس نصائحه وعرض عليه رغبته في التوبة وفي العماد نصحه القديس أمبروسيوس أن يقرأ سفر إشعياء النبي إشعياء النبي سفره يبدأ أولا بعتاب من الله للناس اللي بيقول انصتي ايتها السماوات واقشعري ايتها الارض الرب يتكلم ربيت بنين ونشاتهم اما هم فعصوا علي ايضا في اشعياء النبي يوجد عتاب ربنا الصح خمسه في نشيد الكرمه انه غرس كرمه واعتنى بها كل العنايه وقال اي شيء يمكن ان يعمل لكرمي ولم اعمله لماذا عندما طلبت انه يطرح عنب جيدا طرح عنبا رديا سفر اشعياء النبي ايضا يسمونه النبي الانجيلي لان فيه اشياء عن مولد العذ... عن مولد المسيح من عذراء وعن لاهوت المسيح إصحاح سبعة وإصحاح تسعة وفيه كلام كثير عن لاهوت المسيح في مواضع متعددة وكلام عام عن الإيمان ضد الوثنية أنا الله وليس غيري قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون خصوصا في الإصحاحات من 42 ل 48 وفيه أيضا كلام عن صلب المسيح وآلامه من أجلنا في أشعية 53 بل ينتهي سفر إشعياء هو إشعياء 66 إصحاح في إصحاح 64 عن أبوة الله حيث يقول أنت يا الله أبونا المهم ان اغسطينوس اثرت فيه دموع امه وبكائها اثرت فيه روح التامل والبحث عن الحقيقه اثرت فيه سيره انطونيوس رسائل بولس سفر اشعياء اثر فيه ايضا صلاته ايضا الى الله طالبا ان يرشده اغسطينوس يمثل الشخص الذي لم تستطع الفلسفه ان تقوده الى الله وانما قاده الى الله التامل والصلاه والسيره الحسنه التي للقديسين من جهة صلاته ومشاعره في تلك الفترة قبل توبته وبعدها إن بيقول عجبت من الدخان الكثيف المتصاعد من براكين الشهوة الجسدية هذا الدخان الذي يحجب عنه رؤية الله وبعدين يتكلم عن مرارة الخطية يقول لربنا أنت إلى جواري مازجا حلاوة الطيبات المحرمة بمرارة لعلي ألتمس لذة خالية من المرارة وأين توجد هذه اللذة اللي عندك وبعدين يقول له في المرارة اللي شعر بيها في الخطية أنت تدمينا لتشفينا تهلك منا الجسد لتحيي فينا الروح أكتر حاجات من دي تشوفوها آه، تلاقوها في كتابه الاعترافات وبخاصة في الكتاب التاسع من ال- من الاعترافات وبعدين يتكلم عن بعض آيات وردت في روميا سبعة يقول كان في أعضائي ناموس آخر يضاد ناموس ضميري ويستعبدني لناموس الخطية وبعدين يقول له ربنا كنت معي ولكني لم أكن معك ويقول له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق وكان يصرخ إلى الله في صلاته ويقول له كما ورد في المزمور 13 أو 12 حسب التغيير إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء إلى متى أقول غدا غدا ولا أقول الآن ولما أشفق الله عليه قال له تركتك حينا فمن يصلح بيننا أي وسيط الوسيط بين الله والناس يلزم أن يكون شبيها بالله وبالناس لو كان شبيها بالله فقط لصار بعيدا عن الناس ولو كان شبيها بالناس فقط لصار بعيدا عن الله ووصل الى ان الوسيط الحقيقي هو يسوع المسيح الاله المتانس الذي ظهر بين الخطاة المائتين وهو بار غير مائت هو مائت مع البشر وبر مع الله ولما أوصله الله إلى التوبة قال له ها إني قد وجدتك كنت داخلي وأنا أطلبك خارجا عني كنت أفتش عليك في أشياء خارجة ثم وجدتك في نفسي وفي قلبي وشكره بقول المزمور حللت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح أغسطينوس بعد أن تاب بحث عن العماد وتعمد وبعدين آه، بدأ فكر أوغسطينوس يتطور يتطور من الفلسفة إلى اللاهوت طبعا المسائل دي مش سهلة عقل جبار جدا جدا مثل عقل أوغسطينوس كيف يتحول إلى عقل روحاني فيه التأمل العجيب وفيه عمق الروح وليس تعقيد العقل في أوله أول حياته في التوبة آه، كان بيحاول يتخلص من الفلسفات التي في ذهنه من جهة الأفلاطونية والمنوية ثم تدرج إلى أنه أصبح يتكلم عن اللاهوتيات بأسلوب فيه روح الأفلاطونية ثم بدأ يتكلم في لاهوتيات محضة خالصة مثل كتابه دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث أو كتابه مدينة الله The City of God في الأول كان يتحاور في السنة الأولى بعد عماده مع أسرته وأصحابه وكانت تتكون من أمه القديسة مونيكا ومن ابنه أديوداتوس ابنه اسمه أديوداتوس ابنه من الفساد طبعا من عيشة خاطئة في الزنا لم يتورع انه يقول كان ليا ابن من الزنا يعني في اعترافاته وانه كان بيتحاور مع امه وابنه وع- ومع اخيه نافيجيوس ومع صديقه أليبيوس يعني كان ليه مع هذه الأسرة حوارات لاهوتية وفكرية أخيرا الفيلسوف الذي فيه خضع للاهوتي الذي صار إليه وبدأ يتصرف كلاهوتي بدأ يتصرف ايه كلاهوتي قبل ما اخش في الموضوع ده احب ان اقول ان اغسطينوس له صفات متعدده صفه الذكاء والرقة العجيبة صفة إنه لاهوتي إنه فيلسوف فيما بعد صارت له صفة الكهنوت كقس ثم أسقف وقبل الكهنوت كانت له صفة الواعظ وعموما له صفة رجل التأملات ومفسر الكتاب واستطاع ان يحيا حياه رهبانيه في وحده وخلوه قبل رسامته قسا ثم لجا الناس اليه فصار مرشدا روحيا للذين حوله وصار أب رهبنة مع إنها فترة قليلة ولكنه في فترة الرهبنة باع كل ماله بعد وفاة أمه القديسة مونيكا باع كل ماله ووزعه على الفقراء وعاش فقيرا راهبا ممكن ان نقول ايضا ان له صفه كاتب ومؤلف وكتبه كثيره يقولون ان مؤلفاته بلغت 260 مؤلفا ونحن فيها نفرق بين انواع وانواع مؤلفاته الاولى في حياه الفلسفه ومدرس الفصاحه نشكر الله انه لم يبق لنا منها الكثير يعني ثم ايضا مؤلفاته منذ ان صار كاهنا واسقفا فيها المؤلفات الروحيه وفيها المؤلفات اللاهوتيه وفيها الردود على الفلسفه والردود على الهرطقات وان اردنا ان نتكلم عن مؤلفاته انما قبل ان نذكر التفاصيل نريد ان نذكر مؤلفين مشهورين جدا يدلان على روح التواضع الذي فيه روح التواضع The Humility of Saint Augustine أول كتاب منهم كتاب الاعترافات Confessions كتاب الاعترافات كتاب الاعترافات عبارة عن بخور عطر في حياة هذا الإنسان الإنسان بيعترف سرا على أحد الآباء الكهنة وسمعنا في حياة بعض القديسين إن ممكن اعترفوا اعترافات عامة علنية أمام الكل زي القديس موسى الأسود مثلا لكن أوسطينوس انفرد بشيء آخر إنه اعترف على العالم كله وعلى الأجيال كلها الجيل الذي عاش فيه والأجيال الز- التي أتت من بعده في كتاب اعترافات كلنا بنقراه ما كان أحد يستطيع أن يعلم خطايا أغسطين في حياته كلها إلا بعد أن كتبها أغسطين فهو كشف نفسه وكشف ضعفاته وسقطاته بل وكشف انحرافه الى الوثنيه في حياه الفلسفه وانحرافه الى الطيش والفساد في عشره الشباب وانحرافه الى الزواج غير الشرعي والانجاب غير الشرعي كشف كل شيء عن نفسه في اخلاص شديد وفي امانه عميقه وزائده وفي عمق وفي روحانيه بل انه كشف عن اخطائه ما لا ما لم يكن يعرفه عن نفسه من اخطاء مثلا قال لربنا انا يا رب لا اذكر خطاياي وانا طفل صغير رضيع فايه الخطايا اللي كنت بقولها انا اعرف ان ال- الاطفال الصغيرين والرضع بيعملوا دوشه وبي- بي- و- وبيزهقوا الناس اللي حواليهم بصياحهم بعياطهم فلازم انا كنت بعمل كده واعرف ان الاطفال الصغيرين بيغيروا من بعض اذا اكرموا طفل يغير منه الاخر فانا لابد كنت بعمل كده كان فيا الخطايا دي الى هذه الدرجه كان القديس اغسطينوس امينا في اعترافاته ومتواضعا في اعترافاته وصادقا في توبته توبه صادقه لا يخفي فيها شيئا وكان لا يخجل من خطاياه اسف لا يخجل ان يعرف الناس خطاياه بل يهمه ان يخجل توازنا مع الخطايا القديمه وكان يشرح في اعترافاته حيرته وتساؤلاته في سعيه الى الله العجيب ان هذه الاعترافات نشرها أغسطينوس سنة 397 بعد أن صار أسقفا يعني مش أول ما تاب نشر اعترافاته محدش دريان بيه كتير ده بعد ما صار كاهنا وواعظا وراهبا ومؤلفا وأسقفا مش بس أسقف مساعد وأسقف أبروشية نشر اعترافاته بعدها وفي اعترافاته لم يفقد ابدا احترام الناس له بل اعجبوا بامانته واتضاعه واصبح كل انسان يستطيع ان يجد تجاوبا مع اغسطينوس في كتاب الاعترافات كل نفس تجاهد ضد اغراءات الخطيه واظهر للناس ان كل الموضوعات يمكن ان تعالج باسلوب روحي ده عن ايه عن الاعترافات هناك كتاب اخر اصدره في السنوات الاخيره من حياته يعني هو تنيح سنه 430 اصدر هذا الكتاب 427 28 اسمه Retractations Retractations يعني التراجعات يعني ايه التراجعات نوع اخر من تواضع اغسطينوس بدا يراجع نفسه في كل ما كتبه من قبل ويرى هل هناك خطأ فيما قد كتبه او علم به ويحتاج الامر الى تصحيح ففي هذا الكتاب ريتراكتيشنز التراجعات بدا يصحح ما يراه في كتاباته الاولى يحتاج الى تصحيح سواء ما كتبه قبل اسقفيته او ما كتبه اثناء اسقفيته صحح ما يبدو له ضعيفا امام نضوجه في المعرفه او ما يراه باطلا او ما يراه غامضا او ما يراه مبتعدا عن التعليم الصحيح في الكتاب الاول الاعترافات اعترف بضعفاته في الحياه الشخصيه والسلوكيات وفي كتابه التراجعات اعترف باخطائه الفكريه او ما راه هكذا الرجل قبل ان يموت اراد ان يعطي حسابا امام الله تذكر في كتاب التراجعات قول الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من معصية وأنا كمعلم وكأسقف تكلمت كثيرا فربما يوجد شيء من التعصية بدأ يتراجع عنها بتواضع إهدى وأيضا تذكر ما ورد في كورنثوس الأولى 11 آية 31 لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا فبدأ يحكم على نفسه ويدين نفسه قبل أن يدان أمام الله كتاب الاعترافات في أول حياته الإيمانية والرعوية كتاب التراجعات أو التصحيحات في أواخر حياته في الأسقفية لكي يكون نظيفا أمام الله سلوكا وفكرا إلى جوار هذا توجد رسائله ينسبون إليه حوالي 270 رسالة كتبها من سنة 386 يعني بدء توبته لغاية سنة 429 قبل وفاته يعني من عماده إلى قرب وفاته أسئلة تمثل تساؤلات عصره تمثل قلبه الكبير الذي يجد فيه كل أحد مجالا كما قال القديس بولس الرسول كنت كل شيء لكل أحد رسائل بولس رسائل أغسطينوس تحتاج إلى دراسة ما فيش شك آه، لأن 270 رسالة دي عشان الواحد يلخصها له أيضا دراساته اللاهوتية آه، ردوده على الهرطقات هاجم المنوية والغنوصية والفلسفات الخاطئة هاجم الإلحاد والوثنية وتعدد الآلهة والثنائية التي نادى بها المعنويون من ناحية إله للخير وإله للشر قال لهم الشر ده مجرد الوضع السلبي للخير يعني الشر هو عدم الخير رد على البيلاجيين الذين كانوا ينكرون النعمة ويظنون أن ال الإرادة البشرية يمكن أن تصل إلى الكمال بدون النعمة تكلم كثيرا عن النعمة يكاد القديس أغسطينوس أن يسمى عند بعض اللاهوتيين بأنه قديس النعمة في كتابه الرد على البيلاجيين في مجموعة Nicene and Post-Nicene Fathers تلاقي في volume كبير اسمه Anti-Pelagianism كلام كتير كتير كتير مقالات فيه كلام عن الإرادة الحرة وفيه كلام عن المعمودية وفيه كلام كتير يعني مش وقته دلوقتي كان له حوار كبير مع القديس جيروم حول أصل النفس The origin of the soul أصل النفس أغسطينوس كان بيقول النفس تولد مع الجسد جيروم كان بيقول ان النفس تعطى للجسد يعني ما ما بيتولدش بيها لكن ربنا بيديها له منها يتولد بيها يعني متاخده من ادم وحواء لذلك اغسطينوس من اكثر الناس ومن اقدم الناس حديثا عن الخطيه الاصليه المتوارثه من ادم وحواء كان جيروم شديد ناشف في رده على اغسطينوس واحيانا كان يعني very stiff جيروم اغسطينوس كان رقيقا هادئا وديعا وينتصر برقته ووداعته اخيرا اغسطينوس احرج جيروم في نقطه لم يستطع أن يرد عليها إلا بالشتيمة معلش لما تقول الاسماء قديسين كانوا بيشتموا في بعض الاسلوب بتاع زمان كان كده مش عند الكل قال له ايه قال له قديس آه، اغسطينوس قال له اذا كانت النفس تخلق كنفس جديده تمنح للانسان ولا يولد بها من ابويه اذا لماذا نعمد الاطفال يبقى الطفل اللي تولد جديد بنفس جديده لم تخطئ لم ترث الخطيه من الابوين يبقى بنعمده ليه وكان سؤالا بلا جواب مفيش غير ان جيروم يقول له اكمنك اسقف وانا قسيس ده انا مش عارف ايه ده أنا- ده أنا ما فيش فايده اللي ما عرفش يفلفص انا فاكر زمان الحكايه دي قريتها وانا علماني كنت شفت على ما اظن في مكتبه بيلجونز او حاجه زي كده كتاب عن الرسائل المتبادله بين اغسطينوس وجيروم ربما سنه خمسين ولا حاجه زي دي من زمان قبل ما ترهبن ووجدت لذة كبيرة جدا في إن أشوف إيه أسلوب أغسطينوس وأسلوب جيروم في المناقشة الأسلوب الرقيق وهو كيف يتفاهم مع الأسلوب العنيف وكيف يحتفظ برقته على رغم ما يتعرض له من عنف وكيف يكسب بالرقة والتاني يخسر بالعنف حاجة لذيذة كده ومع ذلك من رقة ال- القديس أوغسطينوس أنه لم ينشر بحثه عن أصل النفس the origin of the soul آه، الذي يحرج فيه جيروم لم ينشره إلا بعد وفاة جيروم لكي لا يحرجه في حياته فنشر هذا البحث سنة 419 كان جيروم توفى وهو كان فاضل له 11 سنة ليلحق به أم، قلنا رد على الهرطقات قلنا ليه كتب لاهوتية زي كتاب ال- دي ترينيتاتي عن الثالوث ليه كتب عن الأسرار عن الإيمان عن الزواج ليه كتاب مشهور اسمه تعليم المبتدئين في أصول الدين آه، كلام عن حرية الإرادة عن أصل النفس عن عماد الأطفال عن الخطية الأصلية عن عمل النعمة ليه كتاب لطيف جدا اسمه دي ماجسترو يعني عن المعلم اتكلم عن أهمية كلمة الله وعن المعلم اللي عنده عصمة في التعليم infallibility في التعليم هو يسوع المسيح كتاب حلو قوي يا ريت تقروه انا اعتقد انه ترجم للغة العربية بتاع De Magistro دي ليه كتب في التفسير ليه كتب في التفسير آه، في تفسير المزامير ليه كتب في تفسير المزامير ليه كتاب تفسير يوحنا الأولى ليه بعض كتب تفسيرية وعظات تفسيرية كثيرة نبقى نقولها لكم ليه كتاب مشهور جدا جدا من أشهر مؤلفاته يعني لما يجيبوا لأشهر كتابين لأغسطينوس يحطوا الاعترافات نمرة واحد ويحطوا نمرة اتنين مدينة الله مدينة الله اتكلم عن مقارنة بين مدينة العالم الزائل وبين مدينة الله التي ستبقى إلى الأبد وكتب هذا الكتاب بعد غزو روما وبدأ اضمحلال هذه المدينة العظيمة ليه كتاب ضد ال- المشككين كتاب اسمه Contra Academicos ضد الأكاديميين يعني against the academics اتكلم عليها للناس اللي بيشككوا الناس وبيقولوا لا يستطيع إنسان أن يصل إلى الحقيقة الكاملة أقصى ما يمكن أن نصل إليه بعض ال... الاحتمالات وهو بدأ يكلمهم عن الوصول إلى الحق والبحث عن الحقيقة وإن احنا ممكن نصل إلى الحقيقة ونصل إلى الله الذي هو الخير الأعظم ليه كتاب عن خلود النفس ليه كتب كثيرة أنا شايف الوقت ضاع آه، يعتبره البعض مؤسس الفلسفة المسيحية وفي نفس الوقت ليه تأملات في في التفسير كان بيلجأ إلى طريقة التفسير الرمزي إلى التفسير إيه؟ الرمزي أنا كنت بأعجب بيه لما أقرأ له عن التفسير الرمزي وخصوصا وأنا في الدير آه عندي وقت كتير قبل الأسقفية وكنت أعجب أحيانا بذكائه حتى لو كان الأمر يبدو مصطنعا أو ملفقا ما أقدرش أقول ملفقا بالنسبة لقديس كبير زي أغسطينوس لكن هديكوا حكاية وأنتوا احكموا عليها معلش يعني ما جراش حاجة لما جه أغسطينوس يتكلم عن يوحنا 21 لما التلاميذ السبع تلاميذ صادوا السمك وبيقول صادوا سمكا كبيرا وجيدا 153 سمكة يقول دعونا نفكر معا ال 153 دي ت- توصلنا لفين نقرع وربنا يفتح لينا ونسأل ونعطى إلى آخر هذا الكلام قال ما دام سمك كبير وجيد يبقى رمز للناس الذين يخلصون طب وكيف يخلصون يخلصون بإطاعة الوصايا اللي يرمز ليها الرقم عشرة بتاع التن commandments ويصلون إلى حياة الكمال اللي يرمز إليها رقم سبعة يدل على الكمال يبقى اللي عايز يخلص يبقى خلاص ويجي عن طريق العشرة والسبعة يبقوا 17 لكن علشان نصل لل 17 ناخد واحد اتنين تلاتة أربعة لغاية لما نصل لل 17 تعدهم تلاقوهم 153 هو نوع من الذكاء اللطيف لكن يعني هقول لك بيلفق بيصطنع هو راجل لطيف ويعجبنا ذكائه وعقليته ومحاولة الوصول إلى الحقيقة هو كان دايما يمشي كده يعني مثلا ايه يقول مريض بيت حسده كان مريض 38 سنه يقول ليس عفوا يا اصدقائي او عبثا ان الكتاب ر- ذكر رقم 38 تعالوا بنا نبحث عن الاسرار اللي ورا رقم 38 اتفضلوا نصلي